وعاشرهن بالمعروف
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال ابن الجوزي رحمه الله وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من رغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية ولهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وبمناسبة راوي هذا الحديث فقد وصلتني رسالة من مجلة الفرقان في الكويت مع مقال عجيب غريب لرجل يعني ما كنت أتوقع أن يقع في هذه الوحدة السحيقة وأرجو أن يكون يعني ما نسب إليه خطأ وهو الدكتور محمد سليمان الأشقر وهو يتكلم عن دخول المرأة في البرلمان وجواز أن تتولى المرأة المناصب القيادية كالقضاء ونحو ذلك فتعرض لحديث أبي بكر الثقفي الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما بلغه أن ابنة كسرى تولت قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فحتى يقطع الطريق على المحتجين بهذا الحديث فليته لما أراد أن يضعف الحديث ضعفه من جهة رواته ولكنه بكل أسف رد الحديث لفسق الصحابي قال إن أبا بكر فاسق والفاسق رد الله عز وجل شهادته وطبعا هو يشير بذلك إلى الواقعة المشهورة أن أبا بكر مع اثنين اتهموا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا والاثنان الآخران رجعا عن شهادتهما وثبت أبو بكر على شهادته فطالما أنهم لم يأتوا برابع فجلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عنه جلدهم حد القاذف طالما أنهم لم يأتوا برابع فقال إن الله عز وجل نهانا عن قبول شهادة القاذف ووصفه بأنه فاسق وأنه غير مقبول الشهادة ولا مقبول الرواية وعليه فيسقط كل حديث أبي بكرة رضي الله عنه طبعا أنا لست بصدد الجواب عن هذا الأمر بصفة تفصيلية فأنا أكتب مقالا في الرد عليه ولكن يكفي الجواب الإجمالي وهو أن العلماء جميعا عن بكرة أبيهم سواء كانوا من المحدثين أو كانوا من الفقهاء احتجوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه مع علمهم بالواقعة ومع علمهم بثبات أبي بكرة على شهادته ومع ذلك لم يتردد علماء الحديث في إدخال أحاديث أبي بكرة في مساندهم بل وفي صحاحهم كما فعل البخاري ومسلم ولا نعلم أحدا من الأمة من العلماء الذين يرجع إليهم رد شهادة أبي بكر ولا أفتى بفسقه ولا رد حديثه حتى ظهرت هذه الخلوف فرموا هؤلاء أو رموا هذا الصحابي الجليل بهذه الفاقرة العظيمة الكبيرة والرجل الذي كتب هذه المقالة يعني بيعتبر إيه رجلا له اهتمام بالفقه وله آثار فقهية محمودة فإذا كان مثل هذا يتكلم بمثل هذا الكلام الخلف فما بالك بمن ليس في قلبه انتماء ولا محبة ولا تعظيم لهؤلاء السلف فقد اشتدت علينا الغربة من أطرافها ولا حول ولا قوة إلا بالله الحديث الثاني الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله في معرض كلامه عن الاهتمام بالاشياء العارضه لتفريغ القلب للاشياء المهمه حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابداوا بالعشاء هذا الحديث متفق عليه وقد عقد الامام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال باب إذا حضرت طعام وأقيمت الصلاة فأورد فيه كلام ابن عمر أنه كان يأكل وهو يسمع قراءة الإمام وهذا الأثر عن ابن عمر أسنده البخاري في آخر الباب وأورد أيضا كلام أبي الدرداء الذي رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد ومن طريقه محمد ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ولذلك كان من الأعذار المشروعة لترك الجماعة الجوع فحضور صلاة الجماعة وحكم الحكم فيه الوجوب الحكم فيه الوجوب والكلام في صلاة الجماعة على ثلاثة مذاهب في من قال فرض عين وفي من قال واجب وهناك من قال مستحب وأقوى هذه المذاهب جميعا والتي يؤيدها الدليل أن صلاة الجماعة واجبة وأن المرء يأثم إذا ترك صلاة الجماعة بغير عذر واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من ألطفها أن الله تبارك وتعالى لم يسقط صلاة الجماعة في حال الخوف قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة مع أن القبلة تسقط في صلاة الخوف ومع أن صلاة الخوف تكون ركعة وتكون ركعتين وقد يسقط فيها الركوع والسجود إذا اشتد الخوف وتلاحم الايه؟ وتلاحم الرجال ومع ذلك فلم يرخص لهم أن يصلوا فرادى في حال الخوف وشدة الخوف فكيف في حال الأمن والأدلة على ذلك كثيرة فمن الأعذار المشروعة هو الجوع إذا جاع المرء فحينئذ يندب إلى الإقبال على طعامه وترك صلاة الجماعة بل هناك حديث أنس رضي الله عنه اللي رواه البخاري برضه في نفس الباب قال صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم بعض العلماء قال أن هذا الحديث خاص بالأكل عند المغرب وهذا الكلام فيه نظر لأن الحديث عام والمقصود بالعشاء ليس هو ما يقدم بالعشي لا بل يدخل في الغداء وفي الإفطار وفي أي وقت يحتاج المرء فيه إلى أن يأكل وليست المسألة يعني مقصورة على العشاء ولكن الذي دعاه إلى هذا القول هو هذا الحديث هو هذا الحديث قال فابدأوا به قبل صلاة المغرب هذا الحديث رواه عقيل بن خالد وابن عيينة وغيرهما عن الزهري عن أنس بمثل هذا اللفظ ورواه عمرو بن الحارث فزاد فيه لفظة وهذه اللفظة تفسر ذكر المغرب هنا تفسر ذكر المغرب هنا وهو ما رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط من حديث موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب طعام أحدكم وهو صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم طبراني في الأوسط قال لا نعلم أحدا قال وهو صائم إلا عمرو بن الحارث تفرد به موسى بن أعين وطبعا الإمام مسلم روى هذا الحديث من طريق ابن وهب وكذلك أبو عوانة البزار ورواه أبو عوانة أيضا من طريق بكر بن مضر كلاهما عن عمرو بن الحارث بهذا الإسناد ولم يقول وهو صائم فالذي تفرد بهذه الزيادة عن عمرو بن الحارث هو موسى ابن أعين وهو ثقة ثبت وزيادته مقبولة فإذا يبقى الحكم ده مختص بما إذا كان المرء صائما من باب أولى لأنه صائم طول النهار وبعدين جائع بخلاف من أكل مثلا الظهر ثم جاع قرب المغرب فيعني جوع هذا لا يستقيم أو لا يستوي مع جوع من أمسك منذ وقت الفجر إلى غروب الشمس يبقى إذا الجماعة اللي هم بيتركوا صلاة الجماعة في رمضان ولا ينزل إلى المسجد ويصلي في بيته فهذا لا حرج عليه لأجل هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرب عشاء أحدكم وهو صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب وبرضه المسألة بتختلف من شخص إلى آخر يعني في واحد ممكن يعني لا يشعر بالجوع فبينزل المسجد يصلي ثم يرجع إلى بيته فيطعم هذا أيضا لا بأس عليه والذي لا ينزل المسجد ويبدأ بعشائه هذا أيضا لا جناح عليه لهذا الحديث طبعا أنا أنبه على هذا الكلام ليه لأن برضو بعض إخواننا يرون في الذين لا ينزلون إلى صلاة المغرب في المسجد نوع تفريط نوع تفريط وأنه لا يجوز لهم فإحنا بنقول هذا داخل في باب الرخصة وأنه لا جناح عليه أن يفعل ذلك فالقبال على الله عز وجل الإقبال على الصلاة هذا من أعظم المهمات والطعام هذا شيء عارض فأنت قدم الشيء العارض حتى يعني تجمع هم قلبك على الشيء المهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يدخل في صلاته فيخرج منها بثلثها بنصفها بربعها بخمسها حتى قال بعشرها حتى قال بعشرها وإن الرجلين هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف أحدهما بجانب الآخر في الصلاة وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض السبب في هذا إقبال المرء وجمعه لشتات قلبه بخلاف الآخر الذي عرض له شيء فأجله حتى يصلي فذهب هم قلبه فابن الجوزي رحمه الله بيتكلم بهذا الكلام وهو يعني يشرح لنا الإقبال على المرأة واختيار الأخلاق عايز يقول أهم شيء في المرأة هو الدين والخلق وإن الإقبال على المرأة ينتهي بمعاشرتها وكذلك الإقبال المرأة على الرجل أيضا ينتهي بمعاشرته ثم لا تبقى إلا الأخلاق الحميدة لأجل هذا بننبه الشباب هو اللي لسه في مقتبل حياته ولم يتزوج بعد أحيانا يأتيني يقول إن فلانة الفلانة زميلتي في الجامعة وأنا بحبها جدا واتفقنا على الجواز وما أقدرش أسيبها وهو يسمي هذا حبا وهذا ليس بحب حب تعريفه يختلف تماما عن هذا إنما هذا يسمى شوقا والشوق ينطفئ باللقاء أما الحب فيبقى حب أساس الاحترام وأساس معرفة درجة كل إنسان التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها وللرجال عليهن درجة يبقى المرأة إذا كانت تحب زوجها فلا تخرج عن مكانتها التي بوأها رب العالمين إياها وعايزة تقعد جنب جوزها وتبقى راجل وتاخد منه القوام لا هذا ليس من الحب في شيء حب الاحترام أخلاق والعشرة بالمعروف وصيانة كل واحد للآخر هو ده الحب إنما رغبة الرجل في المرأة والمرأة في الرجل هذا لا يسمى حبا عشان كده ابن الجوزي يعني قبل هذه يقول ينبغي على الرجل أن يتفرس وأن ينتقي المرأة ذات الخلق ليه لأن المرأة أنت ليك أكثر من مأرب في المرأة بتعفك وبتغسل لك هدومك وبتطبخ لك وتنظف لك بيتك دي هذه كلها فيها أشياء عارضة وأشياء أكثر من العارضة لكن يمكن أن نعيش بدونها يعني امرأة عقيم مثلا أو رجل عقيم ممكن يعيشوا طالما في محبة وفي احترام ممكن يعيشوا ويبقى فيش أي مشاكل خلاص فيمكن أن يعيشوا بلا ولد إذا أهملت المرأة في أكلها في شربها كان يمكن للرجل أن يحتملها لكن لا يحتمل منها سوء الخلق فيبقى الخصلة الأصلية هي حسن الخلق اللي ابن الجوزي بيركز عليها ولأجل هذا ضرب المثلين بهذين الحديث أن يفرغ المرء من الأشياء العارضة حتى يقبل على الأشياء المهمة يقول رحمه الله فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عوراتها كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر فيش إنسان في الدنيا مقبول في كل اتجاه بل له بعض ما ينكر عليه والعبرة بكثرة المحاسن العبرة بكثرة المحاسن فإذا وجد الرجل المرأة صالحة دينة خيرة تسعى في رضاه فليجتهد في يعني الإغماض عن عورتها زي مثلا ممكن تكون امرأة فاضلة جدا لكنها غيور زي ما ابن الجوزي هيتكلم دلوقتي لكنها غيرة الغيرة في غير ما يحب الله من الغل أي الغيرة في غير ريبة والغيرة المحمودة اللي هي الغيرة في ريبة هذه غيرة محمودة والغيرة في غير ريبة غيرة مذمومة كما ورد الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف تغار المرأة على زوجها الغيرة أي رجل في الدنيا يكره المرأة الغيراء لا يحبها ليه بتعمل له إزعاج كذلك أي رجل يعني أرجو أن أنا ما كنتش بفتات على الرجالة وبتكلم نيابة عنهم لكن هو ده اللي أنا يعني إيه عرفته من مخالطتي لمشاكل الناس وموضوعات الناس أي رجل يكره أن تتعلق به امرأته إلى درجة العشق ليه؟ لأنها بتطلع عينيه ليه عايزه خط سير ساعة ما يخرج لحد ما يرجع والمرأة بهذه الصورة امرأة تظن في زوجها الريبة وهو غير مريب ولذلك تعكر ما بينه وما بينها ده بسبب ايه؟ بسبب الغيرة أو بسبب التعلق أو بسبب الشك وخير الأمور أوساطها فالرجل إذا وجد في المرأة مثل هذا لكنها فاضلة يغمض عن عوراتها وهي بالمقابل ينبغي أن تتصنع له وأن تبالغ في مرضاته كما يقول ابن الجوزي رحمه الله من غير قرب يمل ولا بعد ينسي ولتقدم على التصنع يحصل الغرضان قضاء الوطر والولد جميعا مع الاحتراز الذي أوصيت به تدوم الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها فإن قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها عالما أنه بذلك يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل لحال وطبعا هذا الكلام مهم برضو أنا أذكر به إخواننا الذين يريدون الإقدام على التعدد كثير من إخواننا يقدم أو يريد أن يقدم على هذا الأمر بغير أن يدرس المصالح والمفاسد في هذا الأمر وأنا أذكر لما يعني أعددت الأول مرة في مسجد الجماعة الشرعية وكان يوما حافلا إذ أنها كانت كالقنبلة يعني زواجي للمرة الثانية كان يشبه القنبلة فجاء الشباب وامتلأ المسجد وغص عن آخره وحدثني شباب قبل أن أدخل إلى المسجد إن إحنا جايين على إيه عشان نتجوز يعني هو جايين يسمعوا المحاضرة اللي هي تدعوهم إلى التعدد فلما تكلمت عن التعدد وضابط التعدد فكأني أغلقت عليهم الباب ليه؟ لأن تكلمت عن مسألة المصالح والمفاسد والإنسان إذا أراد أن يستحدث امرأة فالقصد من استحداث المرأة إيه؟ أن يكون أطيب لقلبه وأن حياته تستقر ما يدخلش بقى في صراع ما بين المرأتين وهي المرأة الأولى رافضة ورفضها مؤكد وهو عارف أن المرأة إذا تحامقت هدمت البيت لأن استقرار البيوت بنسبة 90% وأكثر إنما هو على كاهل النساء لأن لا يوجد رجل في الدنيا يريد أن يهدم بيته لأن هو الخسران على طول الخط خسران الشقة وخسران الولاد وخسران العفش ها وبعدين بعد كده هيطلع ينام في الشارع وعلشان يبتدي حياته من جديد ويتزوج امرأة جديدة شوف هو بقى لما دبر الجوازة الأولى اتصرف قد إيه وأنفق من عمره كم سنة حتى يتزوج فالرجل الخسران على طول الخط وليست المرأة لأجل هذا البيوت المستقرة السبب في استقرارها 90% عقل المرأة وفضلها والبيوت المهتزة زي الريشة كده في مهب الريح سببها المرأة برضه وطبعا أنا أقول بالنسبة الغالبة ولا أعفي الرجال من هذا الأمر لكن أقول إن وده هذا يعتبر يعني فضل للنساء لما أقول إن الدنيا إذا استقرت يبقى المرأة هي السبب فلا شك أن هذا من فضلها فهو الرجل إذا أراد أن يتزوج فعليه أن يقدر المصالح والمفاسد في هذا الأمر وأنا أقول دائما وأكررها إذا رزق الله عز وجل العبد بامرأة وفية فاضلة دينة لم تقصر في طاعته ولم يز ولم يعني يسخط منها خلقا ذميما وكانت تكره هذا الأمر فعليه أن يترفق بها وفاء ومروءة ونبلا وإذا وجد المرأة ترفض هذا تمام الرفض فأنا أقول له احفظ عهد الوفاء واحفظ سلامة قلبها ولا تقدم على تعكير صفو قلبها إذا كانت بهذه الصفات التي ذكرتها أولا فإذا قدرت على أن تقنع المرأة وأن تستكثر من النساء فذلك لا شك أنه يكون أفضل ويكون أفضل أيضا لأجر المرأة الأولى التي تصبر على مثل هذا الأمر أو المرأة الثانية التي تصبر على زواجه من الثالثة أو المرأة الثالثة التي تصبر على زواجه من الرابعة فكلما صبرت المرأة كان ذلك أدعى لارتفاع أجرها لا سيما أن التعدد الآن صار جهادا باب من أبواب الجهاد لا سيما بعدما حرموا التعدد وحرموا التعدد بالقانون ومن وجهة نظرهم بالشرع أيضا وكنت أستغرب وأنا أسمع هذا الكلام فلما وقفت على اللي هي قسيمة الزواج الجديدة عرفت أن الذي كتبها أبالسة ليه؟ فعلا هؤلاء يوشكون أن يحرموا التعدد فعلا وبالشرع برضه هيحرموه بالشرع ازاي يقول لك في شروط في القسيمه طبعا اللي اتجوز نفد ها اللي اتجوز قبل كده بالقسيمه القديمه ده فلت بجلد القسيمه الجديده بقى كاتب لك بقى ايه شروط عامل اربع شروط وبقيه الصفحه نقط نقط يعني ايه يعني لاي اشتراطات اخرى يعني فاتحين الباب على مصراعيه من ضمن بقى الشروط دي يقول لك سين للمرأة هل توافقين على أن يتزوج زوجك عليك طب قول لي بقى بالله عليك واحد بيتزوج لأول مرة واستلف فلوس الجواز من طوب الأرض وما صدق إنه لقى أوضة وصالة وبنت بتتزوج لأول مرة بنت لسه 18 سنة ل 20 سنة ل 22 سنة هل لو هو قعد كده بعد البهدلة اللي حصلت له ومتقدم للبيت وبعدين قال لها أيوة هتجوز عليك هيجوزوه؟ مفيش حد هيجوزه لا المرأة هتقبل ولا أبوها هيقبل وهو بيتجوز للمرة الأولى مفيش في دماغه أصلا المرة الثانية ليه؟ لأن هو جاب المرة الأولى بالعافية وما صدق خلاص فما عندوش إقبال أصلا على الفكرة يعني الفكرة لسه ما عششتش في دماغه وكبرت كده واتخمرت فضلا عن إن البنت سترفض ولا سيرفضون هيبقى إيه بقى؟ هل تقبلين أن يتزوج زوجك عليك؟ لا صار شرطا ولا لا؟ ولا يجوز للمسلمين أن يخالفوا شروطهم المسلمون عند شروطهم وانت ارتضيت الشرط ده تيجي بقى تتجوز طبعا هم الاول بيعملوا قسيمه الجواز قصراها لما تتجوز عليها ايه اللي هيحصل هتطلب الطلاق وتاخد القايمه والعفش والبتاع والكلام ده خلاص اهو تحصيل حاصل لحد دلوقتي ما هو من غير ما تعمل شروط الست تعبتك والكلام ده لما بتطلقها بتاخد حاجتها ماشي يبقى ما لسه ما حصلش حاجه انا بقول لك بقى فيما ارى الخطوه الجايه بس الخطوة الجاية بعد 20 سنة مثلا 30 سنة 40 سنة يقوم يقول لك نعمل بقى في قانون العقوبات عقوبة لمن يخالف هذه الشروط تمام انت كتبت كده لا لن اتزوج عليه وبعدين خالفت الشرط قمت مطلقها واخد عفشها لا يا حبيبي ما انت هتطلقها كده ببساطة لا ده احنا بقى نحط في قانون العقوبات بقى ان اللي خالف شرط الاولاني ست شهور سجن مع الشغل تمام او سنه مع الشغل او اي حاجه و10000 جنيه غرامه او 20000 جنيه غرامه خلاص والشرط الثاني توافق ان تعمل امراتك طبعا الاب مربي بنته علشان يبقى معاه سلاح مش كده مش بيقولوا كده شهادتها سلاح داخله تحارب بقى الراجل بقى عمل حاجه كده ولا كده تقوم فاتحه كرشه على طول وتعيش لوحدها وتعيش بمرتبها وتصف الراجل تمام يبقى ده الشرط الثاني البنت معاها بكالوريوس معاها ليسانس معاها بتاع عايزه تامن نفسها حتى لو كانوا ناس كده يعني طيبين وكويسين يقول لك يا اخي ما يجراش حاجه اكتب كده اوافق على الشغل وهي قاعده في البيت يعني برضه هتخرب بيتها وهتطلع تشتغل غصب عنك كل حاجه برضاك برضه تمام خلاص يوم الراجل يكتب زي اللي ايه زي اللي بيتورطوا في كتابه القايمه الوهميه وبعدين يدوقوا بقى المر الوان يقول لك والله البنت اتجوزت اختها وبنت عمها وبنت خالتها القايمه 50000 ويا عم كله حبر على ورق اكتب اكتب ويمضي 50000 وخلاص واحنا يعني نقصد حاجه خلاص طلعت الست شاربه ال 50000 بقى تروح تجرجرك في المحكمه وتلزمك كمان يعني من ناحيه الشرع تلزمك ليه؟ لان انت وافقت على هذا عشان كده بقول لكم المرأة لو كنت أنت موافق عليها وممتازة والكلام ده ما تكتبش في القايمة إلا اللي أنت جبته. رفضت المرأة اللي خلقها خلق زيها وخلق أحسن منها كمان. ماشي يا عم؟ دي نصيحة أنا بنصحها لك. لو المحاكم مليانة بال بال بال بال بالمشاكل اللي زي دي تهاون وبعدين برضه يوم يكتب كده يكتب كده في آخر القايمة إيه؟ القائمة أو ثمنها. خلاص؟ طب القايمة بخمسين ألف خليك جبت العفش ب 50000 بعد ما تقعد انت والست على العفش 10 سنين هيساوي كام فانت هي دلوقتي اصبحت مخيره يا تاخد القايمه يا تاخد ثمن القايمه يقول لك لا مش عايزين القلم عايزين ثمن وانت اللي كاتب هذا الكلام يبقى يلزمك القاضي باللي هم يختاروه طب تجيب خمسين ألف منين ما دي كلها مشاكل سببها ايه سببها التساهل سببها التساهل في الاول فالشروط دي الناس بيتساهلوا فيها الشرط الاولاني تقبل المرأة أن يتزوج زوجها عليها لا مش هتقبل يتكتب وخلاص صار شرطا النهارده الشرط ده مخالفته هيبقى في مقابله عقوبة يبقى منع التعدد ولا لا يبقى منع التعدد عشان كده بي... احنا يعني ب... عايشين في زمان غريب ينطق فيه الريبضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين حتى في قوانين الأحوال الشخصية اللي هي البقية الباقية في القانون الخاضعة للشرع على مذهب أبي حنيفة راضيين راضيين يكون على مذهب أبي حنيفة بس ما يبقاش على مذهب أي واحد خواج تمام هو يعمل لك إيه بقى برغم أنه على مذهب أبي حنيفة طبعا كل مذهب فيه من الأقوال الساقطة والضعيفة آه الشيء الكثير هو يجيب لك أسقط الأقوال قال به قائل ويحطه في القانون فحتى هذا الشق اللي هو بيخضع لمذهب أبي حنيفة أيضا في أقوال العلماء من زمان بيحاولوا يغيروا فيها ودخلوا مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد في بعض المواد بالذات في المرأة التي غاب عنها زوجها واختفى فص ملح وداب لا عارفين مات ولا عايش ولا أي حاجة والست بقى لها عشر سنوات لا هي متزوجة ولا هي مطلقة أهو المذهب بيلزمها إن أن تصبر حتى تموت طب ما تدخلوا مذهب تاني لا ضرر ولا ضرار إذا ترجح لدينا أن الرجل فقد خلاص يبقى تطلق المرأة يطلقها السلطان وتتزوج رجلا آخر تمام طيب افترض الراجل طلع من تحت الأرض بعد عشر سنين جاء خبط على الباب فين مراتي كانت متجوزة واحد تاني ايه الحل تطلق من هذا الثاني وترجع للأول خلاص وترجع للأول ليه عقد الزواج الأول يقيني ونحن لما طلقناها من زوجها الأول لظننا أنه فقد بسبب قرينة طول غيابه والأصل أن الظن لا يزيل اليقين يعني أنت متوضأ توضأ هذا يقين وبعدين شكيت لسه متوضي ولا مش متوضي قال لك انت متوضي خلاص الشرع بيقول لك وضوءك وضوءك على حال لم يتغير ليه قال لك الشك لا يزيل اليقين فنحن عندما طلقنا المرأة في المرة الأولى وزوجناها للرجل زوجناها بظن هذا الظن محفوظ بقرينة إن الرجل فقد لكثرة غيابه فلما يرجع الراجل يبقى عقد الزواج الأولي اليقيني عشان كده تطلق المرأة وترجع إلى إيه؟ إلى زوجها الأول فاحنا عايزين نقول يا جماعة إن مسألة التعدد هذه مسألة ينبغي أن ننظر إليها بعين الاعتبار القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة الإحصائيات الرسمية اللي نشرتها الأهرام من عدة سنوات بتقول إن القاهرة الكبرى فيها 3 مليون مطلق وأرمل وعانس فدول يروحوا فين دول دي قنبلة هتنفجر في أي وقت مجلة الحوادث تنشر الاغتصاب وتفاصيل الاغتصاب والأفلام والفضائحيات كل ده بيصب في اتجاه واحد وهو تسهيل الفجور تسهيل الفجور بل المجتمع بكل أسف في جملته يقر الفجور ولا يقر التعدد وأنا أقول هذا الكلام وأنا لا أقوله ظنا إنما أقوله مستيقنا به امرأة زوجها زنى وماشي مع أي واحد اكتشفت مراته تروح تشتكي لأهلها بيقولوا لها إيه طلقي ولا اللي بيقولوا يا بنت اصبري بكره ديله يتقطع ها ديله اللي بيلعب بيه ده هيتقطع وياما ناس كانوا ماشيين بطال وربنا هداهم عندك عيال وعندك وعندك والكلام ده هتهد بيتك على ايه ويجي يترفقوا بيه ويا ابني ما يصحش والكلام دوت وبتاع كده لو تزوج عليها زوجها بيقولوا لها ايه يقولوا لها تعالي واحنا هنربيه مش ده اللي بيحصل واي واحد فيكم تعرض للمساله دي ي- ي- يرفع ايده على مش حد شجاع ولا إيه؟ هو ده بكل اسف اللي بيحصل حدثني احد المشايخ ان في امراه جت مع جوزها جوزها اتجوز عليها فجايه تشتكي هذا الزوج لهذا الشيخ وبتحكي له بتقول له زنى وسامحته لكن يتجوز عليا الشيخ بقى بيقول لي قعدت ادور على البلغه فين البلغه فين البلغه ازاي الست تقول هذا الكلام زنى وسامحته وتاب وسامحته والكلام لكن يوصل للحد انه يتجوز عليها ده يبقى مش زنا بس بقى ده يعني عمل شيء اطم من هذا هو ده بكل اسف الواقع في المجتمع الاباء والامهات يعينون البنت على النشوز اذا تزوج عليها زوجها طيب بلاش الزنا لو ان الرجل لا يصلي صبح الصبح ساب الصلاه تمام وقالت عايز اتطلق لان تارك الصلاه كافر او فاسق على القولين هل ممكن يساعدوها في الطلاق من زوجها الذي لا يصلي اهو يمكن تلت الامه لا يصلي والست عايشه مع جوزها ومفيش اي مشاكل في المسجد حتى الست لو عندها دين وضمير والكلام فكرت انها تسيب البيت عشان ما يصلوش كل الدنيا كلها بتقف ضدها وده بقى الصلاة اللي هي أعظم الأركان العملية بعد الشهادة فمجتمع الخلل يضرب فيه بأطنابه بجذوره فعشان كده الإنسان إذا أراد أن يعدد فليتقي الله عز وجل وبعدين يقيس المصالح والمفاسد إذا وجد أن المصلحة أرجح من المفسدة فليقدم فإن هذا باب من أبواب الجهاد وأنا بقول لكم يا جماعة يعني واسأل مجرب ولا تسألش طبيب ها أنا رجل عندي أربع نسوة وبقول أهوت إن التعدد عز التعدد عز اعرف ها تعرف أنا أعرف أعرف لكن أنت ما تعرفش والإعراب هو الإفصاح ها الإعراب هو الإفصاح فيعني التعدد عز أولا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم آه أن الرجل يرتفع الدرجة في الجنة فيقال يا ربي بما هذا فيقال له بدعاء ولدك لك فأنت ما تعرفش أنا ولد هو اللي يستجاب له ومظنة كثرة الأولاد مظنة وجود الفضلاء فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مئة فقد أوجب مئة فلما يصلي عليه مئة وعشرين أو مئة وخمسين أو مئتين مظنة وجود المئة أقل ولا أكثر يعني لو صلى عليه مئة واحد من اللي هم الخلاصة يعني ودعوا له فايه يشف يشفعوا فيه تمام طب لما يكون بيصلي عليه 200 يبقى المية وجودها أغلب ولا أقل أغلب أقل طبعا خلاص طب لما يصلي عليه ألف مظنة وجود المية أقوى ولا لا طب ألفين تلات تلاف أربعة تلاف عشر تلاف كل ما يزيد العدد كل ما يكون مظنة وجود المئة اللي هم لهم هذا الوصف أقوى كل ما يقل العدد كل ما يكون مظنة وجود المئة أقل مش كده فالنهاردة كل ما يكون لك أولاد كثيرون وطبعا مش لازم يكون ولد من ابنك لصلبك ممكن يكون حفيدك ما هو ولدك برضه الحفيد ولد كما في حديث آه، علي بن ابي طالب اللي هو في رواه النسائي حديث علي بن الحسين من حديث الحسين بن علي عن ابيه علي بن ابي طالب في صفه وضوء آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي بن ابي طالب لما توضأ قال لابنه الحسين هكذا رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والنبي صلى الله عليه وسلم جد الحسين ولا أبوه وجد الحسين مش كده ومع ذلك قال له إيه رأيت أباك أباك النبي صلى الله عليه وسلم فكسب الرجل أحفاد الرجل كل دول داخلين في إيه في جملة أولاده فكل ما يكون عندك أولاد كتير كل ما يكون مظنة وجود الإيه الصالحين ووجود الفضلاء أكثر وكل هذا يصب في صالحك بالإضافة لي كما قلت قبل ذلك في محاضرات شتى أن المرأة تصلح المرأة وطبعا لما يكونوا يعني ناس بيتقوا الله المرأة تصلح المرأة إزاي الرجل لما بيبلغ سن 40 سنة وطبعا ايه يعني الكلام ده هيستفيد بيه اللي هو لسه الصغير صغير السن لما يبلغ سن 40 سنه بيكون ولاده كبروا والمراه بتكون تعبت والخدمه عليها بتكون كثيره فبيكون الاولاد رقم واحد عندها والراجل رقم اثنين تي تتزحزح مكانة الرجل لرقم اثنين مش لأن المرأة زهدت فيه لا لأنه الشغل والتعب والكلام ده فيبدا بقى الرجل يشعر بشيء من الوحشه بينه وبين نفسه بقى شغلته على اخر الزمن كمثال يورد ياخد الفلوس ويورد للست ومطلوب منه كل حاجه مطلوبه الاكل والشرب واللبس والمدارس والدروس والعلاج الكلام ده كله مطلوب من الراجل يبقى شغال ورديه واثنين وثلاثه واربعه عمال يجيب ويورد فلوس عشان يكفي الايه المساله دي فبيحصل نوع من الفراغ العاطفي عند الرجل فيبدا الرجل عايز بقى يشعر انه مهم انه لسه مهم انه لسه له قيمه في الدنيا طب المراه اللي هي خلفت كتير وبدات بسبب زحمه الشغل تتلهي عنه عايز واحده تهتم بيه تمام فيجيب واحده بقى فاضيه شويه فيبدا ايه يبدا يدور على انه يتزوج عشان كده تجد الرجل اللي عايز يعدد في الغالب يكون فوق الأربعين خلاص يبتدي ايه يتطلع طب الرجل اللي متجوز اثنين ده هل المرأة لو هو بقى فوق الأربعين ولا فوق الخمسين هل المرأة ممكن تقوم عاملة له العشاء وحطها على البوتاجاز ومغطياه ولما يجي يسخن لنفسه مثلا هل ممكن يدخل يلاقي المرأة نايمة ولها غطيط هو بيجي متأخر الساعة 12 بالليل ولا حاجة والست بقى نايمة العلم بعد العشاء عشان في مدارس والكلام ده ونامت جنبهم من كتر التعب هل ممكن يدخل يلاقي المرأة نايمة كده مع الأولاد ولها غطيط وسايباه في التعدد مستحيل مش بقول لك اسال مجرب ها ولا اسالش طبيب في التعدد مستحيل ليه لأن المرأة كل ثلاث أيام على ما يجي دورها. تمام؟ فعايزة تأنس بزوجها. فلا يمكن تنام. حتى لو كل يوم ويوم. خلاص؟ تنام في اليوم اللي هو مش جاي. لكن اليوم اللي هو جاي فيه لا تنامش. فأنت تشعر إن حياتك حياة بهية وحياة زاهية وإن في نوع من الدفء المتواصل بينك وبين أهلك. بخلاف الايه الصوره الاولى خلاص طبعا الدرس ده درس انا عارف انه عزيز جدا ورائع بالنسبه للنساء واي واحده كانت بتنام قبل كده لا يمكن هتعمل العمليه دي فهو ربنا سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا الا في مصلحه الرجل وفي مصلحه المراه ايضا المراه لو كانت زاهده عابده فكونها تتفرغ من خدمة زوجها يوما أو يومين أو ثلاثة دي تعتبر منحة بالنسبة لها تقبل على ربها تقوم ليلها وتقبل على شأنها في الوقت اللي زوجها غائب عنه فإذا جاء زوجها فرغت نفسها له يبقى حتى لو هي زاهدة حتى لو هي طالبة علم مثلا خلاص تفرغت من خدمة الزوج يوم أو يومين أو ثلاثة وتقبل على على شأنها فعشان كده بنقول يعني ربنا تبارك وتعالى لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع شرع لنا ما يصلح حالنا لكن المسألة كما قلنا كل نصوص القرآن والسنة مقيدة بالمصالح مقيدة بالمفاسد فأنت أدرى بحالك وأدرى بنفسك وكن شفوقا وكن رحيما وأنت تفكر في هذا الأمر يعني ما تفكرش بقى في رغبتك وانت عايز كده وخلاص وتهمل المرأة كليات لا ينبغي أن تكون رحيما بها لا سيما إذا كان فيها الصفات التي تقدم ذكرها كانت إنسانة فاضلة وإنسانة دينة وإنسانة خيرة فرعاية قلبها أولى شو بيقول ابن الجوزي إيه بيقول وإن قدر على الاقتصار فإن الاقتصار على الواحدة أولى فإن كانت على الغرض قنع وإن لم تكن استبدل هما ده نفس الكلام اللي احنا بنقوله كانت المرأة على الغرض أي موافقة ومواتية والكلام ده خلاص لا بأس بذلك وإن لم تكن على الغرض من الوفاء والصفات التي ذكرناها استبدلها بأخرى برضه المسألة إيه؟ المسألة تدور مع المصالح ومع المفاسد لا سيما مع الغيرة طبعا الغيرة تظهر أكثر في التعدد ولا تظهر أكثر في وجود المرأة الواحدة فإذا كانت المرأة دينة خيرة صدها خوفها من الله أن تتعدى في غيرتها لأن الغيرة فيها غيرة محمودة وغيرة مذمومة الغيرة المذمومة أن يتعدى المرء حدود الله عز وجل بهذه الغيرة والغيرة موجودة في النساء وذلك الإمام البخاري عقد ثلاثة أبواب متتاليات للغيرة في كتاب النكاح قال باب الغيرة ثم أعقبه بباب غيرة النساء ووجدهن ثم أعقبه بباب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ثلاث أبواب ورا بعض وطبعا على عادة الإمام البخاري ما بيكررش في التبويب إنما في كل تبويب ما ليس في الآخر ففي باب الغيرة أورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله لذلك حرم على عبده الزنا وأورد حديث عمر بن الخطاب الحديث أبي هريرة اللي هو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فرأى قصرا وعليه جارية تتوضأ فسأل لمن هذا القصر قالوا لعمر جارية من هذه قالوا جارية عمر قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا خلاص وذكر أيضا كلام سعد بن عبادة لما جاء هلال بن أمية الواقفي يقول يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي فقال أربعة شهداء أو حد في ظهرك فقال سعد بن عبادة أأدعه معها وألتمس له أربعة شهداء والله ما أعطيه إلا السيف خلاص وأورد فيه أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفيه أن أسماء كانت تأتي بالنوى لفرس الزبير وفي يوم من الأيام وهي راجعة من الأرض رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يركب بعيره فأناخ البعير ودعاها للركوب خلفه قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس استحيت فانصرف فلما رجعت أسماء البيت فبتحكي للزبير ابن العوام ما جرى أنها يعني لما أنا عارفة أنك أنت غيور وبعدين كرهت أن أركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عايز الكلام ده بقى يصل إلى الدياييث الذين لا غيرة عندهم قط هؤلاء الدياييث الذين لا غيرة عندهم قط يسمح للرجل يدخل البيت في غيابه والمرأة تفضل تجالس الرجل وتقدم له في الشاي والقهوة والكلام ده لحد ما سعادة الباشا يشرف ويجي البيت ويسمحوا بالاختلاط هذا الاختلاط المزري ودي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأمة كما يظهر من سياق بعض الأدلة وإن كان طبعا المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم لكن الذي يظهر أنه محرم لجميع نساء الأمة فيجوز له أن يدخل بيت الرجل في غيابه يجوز له أن يدخل بيت الرجل في غيابه ومع ذلك استحيت أسماء أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لغيرة الزبير أورد كل الأحاديث دي وأحاديث أخرى معها لإثبات الغيرة وبعدين عقد بابا لغيرة النساء على حدة فهذا الباب أخص من الذي قبله الذي قبله يشترك فيه الرجال والنساء معا إنما عقد بابا لغيرة النساء ووجدهن على إيه؟ على وجه الخصوص ليه لأن الغيرة منهن أكثر طب ليه قال لك لأن ممنوع المرأة تتجوز رجلين خلاص لكن رجل يتزوج بامرأتين وهذا هو داعية وجود الغيرة وأورد فيها حديثين الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها والثاني لعائشة برضه الحديث الأولاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لها إني لأعلم غضبك من رضاك قالت كيف ذلك يا رسول الله قال إذا كنت علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد قالت والله ما أهجر إلا اسمك طب ليه إبراهيم على وجه الخصوص يعني مش أي نبي تاني أبو الأنبياء أبو أبو إبراهيم أبو ابن يعني مم. ما كل الأنبياء بيتبعوا ملة إبراهيم طيب أنا أنا أقول لكم حاجة أنا بس أقول لكم حاجة طيب طب بص يا عم بص يا عم أنت أهو دلوقتي احنا في موقف لما أنا سألت السؤال لابد أن يكون لإجابتك علاقة بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه وده اللي أنا بسأل عنه يعني دلوقتي قال إذا كنت علي غضبا يبقى المسألة فيها زعل أهو مش كده إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم قالت له إيه ما أهجر إلا اسمك اربط ما بين الاثنين دول مع بعض تطلع المعنى على طول بص يا عم دلوقتي الانسان لما بيغضب لما بيغضب من انسان مش قلبه بيتحول ولو لحظيا طيب هي عايزه تقول له انا لما بغضب منك قلبي لا يتحول عن حبك ابدا قلبي ثابت على محبتك علشان كده ذكرت ابراهيم على وجه الخصوص لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اولى الناس به خلاص فلما قالت لا ورب ابراهيم ما بعدتش فكانما ارادت ان تقول هجرت اسمك فقط وقلبي مقيم على محبتك بخلاف الناس ان ممكن الواحده تكره زوجها او الراجل يكره مراته يكره شكلها واسمها وذاتها نفسها ولذلك اختارت ابراهيم عليه السلام دون سائر الانبياء عشان كده ايه بتقول له والله ما اهجر الا اسمك فقط وانما ذكرت اسم ابراهيم لتدل على هذه المحبه لانه اقرب الناس اليه واولى الناس به وأورد الإمام البخاري في أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة أكثر من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها حتى كما في طريق من طرق الحديث بس مش في الباب ده هو حتى ذكرها مرة فقالت خديجة خديجة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها طب يبقى كده عدت ولا لا عدت لأن الغيرة لا يجوز لأحد إذا غار أن يتجاوز حدود الله بأن يتكلم في الآخر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد اعتبار خديجة في هذا المجلس قالت له عجوز والعجوز تذهب نضارتها وبهاؤها ويقل نظر الرجال إليها إذ المرأة زينة تمام حمراء الشدقين سقطت أسنانها ولم يبق إلا لفتها فإذا ضحكت ظهر إيه ظهر الاحمرار اللثة بس وإنما يعطي البسمة بهاء بياض الأسنان بياض الأسنان يعني تعرف مثلا لو واحد مخلع اسنانه كلها من غير ما يفتح بقه انت تعرف انه مخلع اسنانه صح ليه لان الاسنان دي بتشد الوجه تشد الوجه وتعطي بهاء الوجه في الابتسامه فيعني يعني ده مثلا لو ضحك واخد بالك ازاي تفتكر دراكولا على طول فعايزه تقول يعني ايه الميزه اللي فيها اولا عجوز وذهبت نضاراتها وليس لها اسنان فحتى لما تيجي تضحك ليس لضحكتها اي معنى تمام ابدلك الله خيرا منها يعني بتفكر في اللي راح وسايب اللي قدامك الشباب والجمال والحميراء والكلام ده فالنبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى عقد الوفاء وهو سيد الأوفياء قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه لذلك كان هذا نصا واضحا في تفضيل خديجة لأن العلماء علماؤنا يتنازعون أيهما أفضل خديجة أم عائشة على قولين الذي أعتقده أنه لا أفضل من خديجة على الإطلاق لا أفضل من خديجة على الإطلاق لنصوص هذا أحدها ما أبدلني الله خيرا منها ويمكن أن نفصل فنقول كانت خديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة أفضل للأمة لأنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم أربعين سنة تفتي وتعلم الأمة أمر دينها فخديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني صرح تصريحا واضحا ما أبدلني الله خيرا منها فيكون هي التفضيل لها رضي الله عنها فالإمام البخاري لما أورد الباب ده هو عايز يقول لك إن النساء يغرن عادة فينبغي على الرجل أن يتحمل غيرة المرأة والغيرة من الحمق حمق المرأة ومن خفتها فعليه أن يتحمل هذا فإذا لم تجاوز المرأة حدود الله بالاعتداء على الآخرين وإنما اعتدت عليه هو في نفسه فعليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يتجرع ذلك لها فإن هذا من حسن العشرة فإذا يعني جرت عليك أنت اصبر عليك لكن إذا تعدت حدود الله عز وجل فينبغي أن توقفها عند حدها وقد يصل الأمر التأديب إلى الضرب ولا جناح في ذلك لا سيما إذا تعدت المرأة وتخطت واغتابت ونمت وسبت وجدعت كل ده لكل مقام مقال وكل واحد أدرى بامرأته إما الذي يصلحها أيضربها أم يهجرها أم يصبر عليها أم يطلقها أي واحدة من هذه الأشياء الرجل هو الذي يكون أبصر بشأنه من غيرها يقول ابن الجوزي رحمه الله ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسرار كده قلبنا بيتقطع عليه بالسرار فإنهن أقل غيرة الغيرة توجد في المرأة الحرة ليه حرة إنما السراري اللي هن الإماء يعني دي بضاعة وسلعة مش عاجباك تبيعها وتاخد تمنها تاكل بيه وتشرب بيه لقيت معاك قرشين تروح تشتري لك واحده من السوق فاللي تتشري وتتباع ديت ملهاش قيمه وانت نفسك بتبقى زاهد فيها مش عايز تخلف منها عشان كده كانوا يحرصون على نجابه الولد وكانوا يحرصون على الانجاب من الحره دون الامه فاذا انجبت الامه سميت ام ولد ومنع بيعها رعاية لولدها لأن الولد بيتبع أبوه مش كده إذا كان أبوه سيدا حرا يكون الولد سيدا حرا كأبيه وأمه لأجل هذا الولد لا تباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد علشان الولد الحر ده والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا في حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة اللي هو إيه أبو هريرة في الصحيحين وعمر بن الخطاب في مسلم لما قال له ايه اخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال اخبرني عن امارتها قال ان تلد الامه ربها او ربتها افترض ان واحد امير المؤمنين ماشي واتجوز جاب واحده من الاماء وتزوجها خلف منها ولد الولد بيتبعه فممكن الولد يبقى هو امير المؤمنين بعد ابوه وتكون امه من جمله رعيته يبقى هو ربها ولا لا ربها اي سيدها خلاص كده فالامه دي اللي هي تباع وتشترى كان الناس او كان المسلمين عموما بيحرصوا على ان ايه ما يخلفوش منها انما يخلفوا من المراه الايه الحره لاجل نجابه الولد فابن الجوزي يقول هيتزوج اربع حرائر لا ان المراه او عنده حره واحده لا ان المراه هتغار يبقى عليه بالسراري والسراري دي حاجه دكاكين مش حد يقدر يقول له حاجه يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني ده يعني آه لما قرات الترجمه بتاعته كان كل خلفته بنات وكان نفسه يخلف ولد لم يستطع أن يتزوج بسبب امرأته الأولى وسبحان الله كان رجلا صبورا مات أولاده جميعا في حياته وكلهم بعد ما تزوجوا أولاد البنات كلهم بعد ما تزوجوا وبعدين لما ذهب إلى حلب في رحلة مع الخليفة تزوج امرأة هناك بدون علم امرأته وظل زواجه سرا وانجب من هذه المراه ابنه الوحيد محمدا خلاص واخفى زواجه تماما عن المراه الاولى لحد ما المراه اكتشفت هذا الامر فبيتت الامر بليل وبعتت جابت الست دي وجابت الولد وهو كان خايف على الولد خايف ان المراه الاولى تعمل في الولد حاجه فلما يعني دخل في يوم من الايام عليها وسالته ايه الاخبار وبتاع وتلف وتدور معاه والكلام ده المهم قالت له انت ازاي تتزوج وازاي كذا وازاي كذا طبعا كان بينكر الاول كان بيعرض يعني عليها بالكلام لحد ما ما عرفتش بقى تسلك معاه الا دخلت جابت الولد وقالت له مش ده ابنك طبعا كانت مفاجاه يعني لما ليه لانها جابت الولد وامه وبعدين الست اللي اتجوزها ابن حجر دي كانت كانت تعمل خادمه وامه عند زوجته الاولى فطبعا ايه الحافظ ابن حجر لما اراد ان يتزوجها وكانت امه الست دي يعني كانت امه الخادمه دي افتعل موقفا كده وقام طردها من البيت فطردها من البيت واتجوزها ايه من بره بره يعني وخلاص غابت اخبار الست دي عنها وبتاع المهم عرفت الست ان المراه الفلانيه دي اللي كانت شغاله عندها هو اللي الحافظ بن حجر العسقلاني تزوجها هو كان تتزوج امراه في حلب برضه تزوج امراه اخرى كل ده بعيدا عن زوجته الاولى انا ارجو برضه ان النساء يفضلوا يقروا فتح الباري ها برغم الكلام اللي بيسمعوه ده لكن يفضل فتح الباري موجود في المكتبه ما يرموش من الشباك بقى ولا يحرقوه ولا يقول لك الراجل ده فالمهم قالت له فلانه وفلانه وقعد ايه لف تلف معاه وتدور وهو يعرض عليها والكلام ده خلاص قطعت ايه جهيزه قول كل خطيب ودخلت جوه جابت الست وجابت قالت له مش ده ابنك فخاش الحافظ بن حجر على الولد ان الست تعمل في حاجه فخطفه منها ويعني وكل به لبعض اصحابه حتى ايه حتى لا يصاب باذى ثم انه فيما بعد طلق هذه المرأة ومات بناته جميعا وماتت امرأته أيضا وبقي محمد بعد والده مدة فيعني برضو ده تصرف الحكاية كلها طبعا يعني لها أطراف ذكرها الحافظ السخاوي رحمه الله في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني فالقصد يعني ان الامه لما تتزوجها وتتزوج عليها ويكون في امه واثنين وثلاثه واربعه الاماء لا يغرن كالمراه الايه؟ الحره وحتى المراه الحره لا تغار من الامه مثلما تغار من حره مثلها لان عارفه ان هي لها المكانه ولها السياده وان دي لو ضغطت عليه ممكن يبيعها مش حتى يطلقها لا يبيعها كمان يعني لا وزن لها ولا قيمه فعشان كده ابن الجوزي بيقول لك اهو بيقول لك يعني اذا كنت انت خايف يعني مراتك الاولى تكون بتغار فتسرى فتعرف تعملها؟ ها؟ هم فين؟ انا اقول لك يجوا ازاي؟ ها؟ لا تمتلئ بلاد المسلمين بالسراري الا بالجهاد والجهاد هو البوابه الوحيده ملهاش تاني البوابه الوحيده التي يأتي منها السراري والإماء والجهاد لا يكون إلا بين مسلم وكافر الجهاد لا يكون بين مسلم ومسلم أبدا عشان الجماعة عشان كده الجماعة اللي قال لك احنا تنظيم الجهاد الاسم غلط ليه؟ لأن الجهاد ده مصطلح وإن كان ورد في بعض الأحاديث معنى الجهاد زي الهجرة زي الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح هو ده اللون الوحيد من الهجرة؟ لا بس الجهاد كاسم وككتاب وكفقه معروف كده ان الجهاد يكون في مقابله ايه؟ كافر انما مسلمين مع مسلمين ده اسمه قتال اسمه بغي اسمه كفاح سميه اي حاجه بس لا تسميه جهادا عشان كده اسم الجهاد بيرعب الكفر كلمه الجهاد دي ترعب الكفر لانهم عارفين كويس ان لما ترفع رايه الجهاد انما يكون ضد كافر على طول فالاصل في اعراض المسلمين العصمه يعني مثلا حرب العراق وايران العراق والكويت ولا العراق اي حاجه العراق دي عمل كل حاجه عمل الجماعه اللي صدام حسين ده عمل كل حاجه ده لا يحل لمسلم عراقي او لمسلم ايراني مثلا انه ياخد اي واحده من البلدين ليه لان دي مسلمه والمسلمه لا تسترق انما تسترق الكافره بس عشان كده لا يحل لاحد ان ياخذ امراه مسلمه في مثل هذا البغي انما الكفره انت بتدخل عليهم بتنتصر بتاخد بقى الرجاله وتاخد الاولاد وتاخد النساء وتاخد الاموال حينئذ بتمتلئ الايه الاسواق النخاسه بهؤلاء الاماء رجالا ونساء سوق كبير جدا نخاسه انت عايز تبني البيت واخد بالك فعايز عضلات تروح تشوف كم عتل كده في السوق تجيب 10 15 يبنوا البيت وتبيعه خلاص تبيعهم زي ما يكون موتور واستهلكت خلاص يعني انت لو شاريه مثلا ب 100 جنيه ولا 200 جنيه هتبيعه مثلا يا ب 200 جنيه يا ب 150 يا ب 170 ويقف شغله ببلاش تمام انت عايز بقى امراه امراتين ثلاثه اربعه تروح وكانوا بقى الاماء زمان لما تقرا في اسواق النخاسه في العرب تلاقي حاجه عجيبه قوي كانوا عارفين ان العرب دول ناس يعني عندهم ذوق وادب وكتير منهم بيحب المغنى والرقص والكلام ده فكان الاماء يتعلموا الحاجات دي واحده تحفظ لها مثلا ديوان شعر واحده تحفظ لها شويه خطب من خطب العرب واحدة تحفظ أغاني واحدة تضرب على الطنبور العود يعني أو أي حاجة وانت ماشي بقى عمال تدور تلقط رزقك فانت عايز بقى حاجة معينة عايز واحدة مثلا للمغنى ده هم يعني مش انت يعني احنا ناس ملتزمين يعني عايز واحدة للمغنى يوم يروح مثلا ايه يقول انا عايز واحدة مغنية تقول له انا مغنية طب سمعين تقعد بقى ايه تغني له اغنيتين ثلاثة أربعة عجبته ياخدها ما عجبتوش يسيبها ويشوف واحدة تانية وهكذا فكنا الإماء يتبارين في مثل هذا كان في بقى في ركن للأدب وركن للموسيقى وركن للأغاني والكلام ده أي رجل على حسب بقى دينه ولا على حسب طلبه يروح السوق وينزل يختار بالإضافة إلى أن الجمال يكثر في السراري عن النساء الحرائر عشان كده إيه كان بيبقى مطلوب يعني ابن الجوزي حتى ذكر اهو في آخر هذه الخاطرة قال إن علي بن أبي طالب كان له سبع عشرة سرية له سبع عشرة سرية وتزوج الحسن بن علي بأربعمائة امرأة طبعا هو ملوش إلا أربعة فالأربعمائة امرأة كان يتجوز بالأربعة وطلق بالأربعة آه هذا معروف وصح عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق آه لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق هذا السيد السيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد خلاص وابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز راوي الحديث المشهور تزوج سبعين امرأة برضه إيه لما تقرأ مثل هذه الأرقام ما تتصورش بقى انه خالف الشرع وبتاعه ازاي يتجوز 400 ومالوش غير اربعه، لا ما كان يبقي الا اربعه من الحرائر ويكون عنده كثير من السريات. فنسال الله عز وجل ان يمتع المسلمين برفع رايه الجهاد. وانتوا عارفين بقى. طبعا أنا عايز لما تدعو برفع رايه الجهاد برفع رايه الجهاد مش عشان السراري ها قال ابن الجوزي في آخر كلامه وقد كانت جماعة يمكنهم الجمع وكان النساء يصبرن مرة بتبقى مرأة عاقلة ومرأة فاضلة فإذا رأت زوجها يريد أن يتزوج عليها برضو إيه تكايست تكايست ولا تتحامل ودي من ذكاء المرأة الراجل إذا حب يتزوج ولبست في دماغه بيفضل يتحنجل لحد ما يموت عايز يتجوز انا بقول اهو للستات يعني الراجل اذا دخل الموضوع ده في دماغه ما بيطلعش من دماغه خلاص طب مش هيتجوز على المرأة طب ايه اللي هيحصل يعني يقل رغبته في المرأة التي معه هي مش هتجوز صحيح وسيموت عن امرأة واحدة وقد يتزوج سرا ويتقابلوا الاثنين في المعزة ها زي ما بيحصل كده آه واحدة بتعيط بحرقة والزوجة المعروفة لراجل ساكتة وصبر فيا ستي ده مراته وساكتة هو وانت بتعيطي ليه بحرقة دي تكتشف انها ايه انها مراته الثانية مثلا او الثالثة او الرابعة فالرجل اذا وضع المسألة دي في دماغه الست العاقلة تقول ايه تقول طيب طالما ان هو يتزوج طب ما انا اختار له ويبقى لي جميل عليه يحمل لي هذا الامر ويحمل لي هذا الجميل طول العمر امتى الست تقول هذا الكلام اذا كان زوجها وفيا ورجلا فاضلا ليس خسيسا نذلا لان الخسيس النذل يقلبها ويقلب غيرها ولا يحمل جميلا لاحد انما هي اذا علمت ان زوجها رجل فاضل ودين وصاحب مروءه ورجل حامل للجميل تتخذ الخطوه دي معاه فانها اذا فعلت ذلك ارتفعت على سماء قلبه ويحمد هذا لها والأيام بتثبت هذا أنا شفت هذا في أكثر من بيت الحقيقة والذي دعاني إلى هذا الزواج لأول مرة كان لي صاحب وهذا الصاحب كان طبيبا ولما تعرفت به سنة 80 كان متزوجا بامرأتين وكانت الشقة بتاعته أوضة وصالة والمرأتين في الأوضة وصالة وتزوج المرأة الثانية على فراش المرأة الأولى اللي حصل المرأة الأولى لما لقت الرجل عايز يتزوج قالت الكلمتين اللي أنا قلتهم دول طالما إنه هيتزوج وخلاص هيجيبها بدل ما يجيب واحدة تقرفني أجيب واحدة تحفظ لي الجميل أختارها تكون دينة خيرة وتعرف إن أنا اخترتها ودخلتها برضايا فتقوم ما تدخلش بقى في الحماقات اللي بيكون اللي بتكون موجوده بين النساء اللي هم غير العاقلات تمام وحدث انها اختارت له امراه دينه خيره وكان صاحبه الليله تدخل الاوضه النوم والثانيه تنام في الصاله وهم على هذا الامر حتى اربع سنوات مضت فقط وبعدين ربنا وسع عليهم وجابوا شقه واسعه قوي وهم الاثنين حتى الان في نفس الشقه يعني ما طلعوش مش دي في بيت ودي في بيت خلاص فلقد رأيت يعني هذا الأمر وحمدته لهما ومن أفضل البيوت التي دخلتها ورأيتها فعلت هذا الأمر بامتياز هذا البيت رجل فاضل ودين وخير يعني فالمرأة إذا كانت امرأة عاقلة كما يقول ابن الجوزي في بعض النساء يصبرن إذا كان الزوج كما قلت بهذه الصفة وهيتزوج يبقى المرأة تخطو هذه الخطوة إذا كانت تستطيع الصبر على ذلك قال ابن الجوزي وهو يذكر بقى إيه نماذج لهذا فقد كان لداود عليه السلام مئة امرأة ولسليمان عليه السلام ألف امرأة طبعا الكلام ده وارد في الإسرائيليات بس إنما في الأحاديث الصحيحة نحن نعلم أن لسليمان عليه السلام عدد من النساء أقصى عدد ورد به الحديث هو مئة امرأة وفي تسعين امرأة وفي سبعين امرأة وفي ستين امرأة حافظ بن حجر له كلام على اختلاف هذا العدد يجدر أن يراجع وقال وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم أيضا وكان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أربع حرائر وسبع عشرة سرية وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه نحو من أربعمائة وإلى غير ذلك مما يطول ذكره فافهم ما أشرت إليه تفز به إن شاء الله يعني أنا لما يعني بقول هذا الأمر لا زال يعني حتى الآن من بقاع شتى تأتي مكالمات تليفونية أو تأتي رسائل لي من أخوات يطلبن الزواج من المسلمين تتخيل لما امرأة تطلب أن تتزوج بلسانها ليه واقعة في ضنك أنا عايز برضو الأخوات يفكروا في هذا الأمر بشيء من الرحمة شيء من الرحمة الراجل ده مش ملاك عشان يبقى مقصور على امرأة واحدة إذا كان راجل وافي وراجل كويس وعنده فلوس ويستطيع أنه يعني يتزوج أكثر من امرأة لماذا تمنع المرأة لماذا تمنع المرأة زوجها أن يتزوج ويرحم أخت برضه هي ممكن في يوم من الأيام تكون هذه الأخت التي تطلب الزواج بنفسها هو الأخوات اللي بيطلبوا الزواج أو النساء اللي بيطلبوا الزواج دول إما مطلق أو أرمل لو ما كانش جوزها طلقها لو ما كانش جوزها مات مثلا وأراد زوجها أن يتزوج عليها لرفضت مش كده طيب هي النهاردة بتريد أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة فلتقدر أي امرأة معها زوج أن قد تدور عليها الأيام وتدور عليها الدواب وتكون في موقف هذه المرأة التي تطلب زوجا مع أن الله عز وجل ألقى جلباب الحياة على النساء المرأة لا تطلب إنما تظل المرأة عزيزة إذا كانت مطلوبة إنما تكون هي الطالبة عشان كده كان الأصل إن المرأة لا تطلب الرجل هو اللي بيدخل يتقدم فيش امرأة تروح تتجوز راجل عشان كده عبد الله بن عمرو بن عاص لما ذكر في قصة تزويج أبيه إياه قال إيه؟ قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب من قريش فلما دخلت علي ما قالش فلما دخلت عليها العادة إن الراجل هو اللي يقول كده فلما دخلت عليها لا الرواية بتقول فلما دخلت علي ليه؟ لأن هم اللي جوزوه هو ما كانش عايز يتزوج وهو ما تقدمش ولا راح فهو الاصل ان الرجل اللي بيتقدم عشان كده قام عبد الله بن عمرو قال المساله المقلوبه دي طب ليه بقى المراه مش هي اللي بتدخل القى الله عليها جلباب الحياه وان كان رخص لها انها تصرح اذا ارادت لا سيما اذا كانت عايزه تتزوج رجل صالح او الكلام ده فينبغي على الاخوات ان يكون في قلبهن رحمه المساله دي النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته كلبه اسمه يغنى عنه كمان ودخلت الجنة في كلب وكانت بغيا يعني كانت بقى تتاجر بعرضها وتدخل الجنة علشان رحمة كلب فيعني الأخت المسلمة ينبغي أنها تقدر المصالح والمفاسد آه هي بتغار صحيح وهيتاخد جزء من سعادتها صحيح لكن ستسعد المرأة لا سعادة لها أصلاً وامرأة كانت في يوم من الأيام ست بيت وكانت هي رئيسة البيت تقوض كل هذا وذهب وبقت في مهب الريح عايشة على الرصيف والبنت لو تزوجت البنت البكر لو تزوجت يوما واحدا وطلقها زوجها ثاني يوم أو مات عنها زوجها ورجعت إلى بيت أبيها تكون كالضيفة كالغريب تلاقيها مكسوفة تاكل مكسوفة تشرب مكسوفة تفتح الثلاجة مكسوفة تقول عايزة حاجة غير البنت البكر التي لم تتزوج حتى وإن طالت عنوستها هي تحس إنها سيدة البيت ومالكة إنما تتجوز وبعدين تروح بيت أبوها تبقى مكسوفة زي الغريب بالظبط فأنا عايز برضو المسألة ينظر إليها بشيء من الرحمة في هذا الأمر بالذات من الأخوات أنا عارف رجال كثيرون عندهم القدرة والباء على الزواج ولكن النساء هم اللي واقفين حجر عثرة في سبيل المسألة دي أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم
وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com